ده يناسبه اللغة دي ان انا احذره اقول له بص سكتك سكتك مش كويسة واللي بتعمله هيأذيك ويعتقد في التقليد ان الكنسي ان الشخص ده ما مشيش كويس بعد كده التاني التاني غلبان مش مش مش محترف خطايا لكن اهو في مآسي في حياته بيطبطب عليه وبيدافع عنه وبيبعد الناس عنه ف... فحتى في الافتقاد لا ما بنلغيش بند التحذير بتاع لا تعود تخطئ ايضا وما بن... ما... ما بن عندناش اجابه واحده لكل سؤال ما عندناش اجابه واحده لكل سؤال لا لانه السؤال مرتبط بالشخص الشخص ده بيساله ليه الشخص ده بيسال بطريقه غير ده حتى لو السؤال واحد في شخص ممكن تقول له اللي حصل ده لانك ماشي غلط بعيد عن ربنا وفي شخص تاني تقول له اللي حصل ده هيدي لك اكليل في الابدية شيل صليبك دي رسالة غير دي خالص لكن لازم تطلب حكمة عشان ربنا يديك نعمة تقدر في الافتقاد تقول دي في مكانها ودي في مكانها وإلا تبوظ الدنيا في واحد يدخل يعزي أي حد أو يواسي أي حد في حادثة أو مرض يقول اسطمبة واحدة إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يا نهارك أبيض يا ريتك ما جيت حرام عليك الناس صحيح حرام عليك الناس يمكن الناس عايشين بتقوى وبحياة بسيطة وربنا بيكلل جهادهم بألام بيحط فوقهم صلبان أكتر عشان يرقيهم في السماء جاي انت تلخبط لهم كيانهم وتقول لهم انتوا هالكين لان انتوا بعاد عن التوبه بالراحة شوية بالراحة شوية لكن كمان ما تروحش لشوية شباب بايظين وضايعين وتحصل أزمة زي كده وتروح تقول لهم كلام يبطأ حماسهم للتوبة هم كلهم ضميرهم جاهز تقول لهم انتوا اللي جايبينه لنفسكم جاهزين للكلمة دي لأن هم ضميرهم بيقول لهم كده إن العيشة اللي هم عايشينها موصلاهم لكده اشتغل بقى زق الزقة الأخيرة بالجاهزين ما تعطلش فاهمين الفكرة انا صدقوني لما بقول الكلام ده بحس ان يا مين عنده الحكمة دي كلها انه يميز ده عن ده ويختار الطريقة دي والكلمة دي وال... كل كلمة بحساب وكل موقف له ملابساته وكله عاوزة حكمة عاوزة صلاة احنا بنست... بنتكلم مع كله زي كله فطبعا كله بيطلع اي كلام عشان كده الافتقاد في الأول وفي الآخر محتاج ثلاث كلمات عشان ما تحفظوش كتير حب حكمة صلة ثلاث كلمات اه زي ما ترتبوهم هما الثلاثة مرتبطين ببعض حب وحكمة وصلاة قبل ما تقعدي مع حد اسألي نفسك بتحبيه ولا لا وبتحبيه زي ما هو ولا لا بتحبيها زي بنتك بالجسد ولا لا ولا قرفانه منها لو قرفانه منها روحي صلي ما تقعديش معها روحي صلي ما تقعديش معها لانه ده مش واجب ما تقعديش معها لغايه ما ربنا يفتح قلبك شويه وتحبيها وتعذريها في حالتها وتقبليها زي ما هي ولما تقبليها زي ما هي هتبتدي تعرفي تتعاملي معها صح هبص في بعض الاسئله في دقايق أه طبعا الحكمة بتخلينا نكتشف إن كان في كذب ولا لا فهي السؤال هنا بيتكلم أعرف منين البنت بتكذب ولا لا وافتقاد الآخرين اللي حواليا معاكم خمس دقايق تاني معلش القلب الحكيم يخلي الواحد يصدق يصدق اللي بيتقاله إلى أن يثبت عكس هذا يعني ما تخونوش بناتكم ادوهم ثقة يبقوا صادقين معاكم يعني بتتكلم على الكذب البنت بتكذب عليه في الافتقاد او بت بتاكل عقلها يعني اي كلام وخلاص انا مش شايف انه من الحكمة ان انا اظهر للشخص اللي قدامي ان انا مش مصدقه لانه هيهرب حتى لو انا مش مصدقه بينما لو اظهرت له انا بصدقك انا مصدق اللي انت بتقوله زي ما هو ممكن يخجل من نفسه انه انه بيلف بيا يعني فاهمين الفكرة الحب برضه اظهر له ان انا مصدقه الى ان يثبت عكس هذا ليه اخون البنت اللي قدامي المحبة تصدق هي بتقول كذا انا ملياش علاقات غلط خلاص يا بابا وانا مصدقاك وتكوني سامعة عنها 100 مرة انها ماشية غلط مصدقاكي خلاص انا اطمنت عليكي ونصلي وعاوزك تمسكي في ربنا وتشبعي بيه وبما ان ملكيش علاقات غلط تعالي خدمي معانا تبتدي تتعبي ضميرها بقى فتطلع بعد القعدة وانت بتقابليها بمنتهى الاحترام والتقدير تحس انها حتى لو كان ليها علاقات غلط بدل قالت لك لا ملياش هتحاول ما يتقلاش كويس لكن لما تقعدي تقول لها لا معلش لا لا احنا سمعنا غير كده سمعت غير كده بوظت بوظت القعدة خلاص انت جاية سامعة عني كمان لا مش ده المدخل السليم آه، شد الآخرين طبعا من الحكمة أن الواحد وهو في البيت يبقى عينه على الكل يعني انتوا كلكم آه، خدام تبع الكنيسة مش خدام مرحلة فاهمين يعني أي واحدة فيكم تدخل أي بيت لازم تبقى طماعة إنها عاوزة الكل عاوزة تطلع بالكل مش بالبنت بس عاوزة الأب يتعدل لأنه مش راضي طول ما هو مش معدول البنت تعبانة وعاوزة الأم تاخدها جد وتيجي الكنيسة لأنها عمالة تقول لهم اعملوا وسووا وهي أساسا ماشية مش مظبوط فعشان كده عاوزة حكمة وعاوزة حرارة روحية وعاوزة صلاة وعاوزة حب للكل تقوم تشد الكل مش عيب ان انتوا تبقوا مهتمين ان البيت يتشد لكم كاشخاص لو بتحبوا ربنا بصدق مش غلط يحصل كده بالعكس ده مهم ان البيت يرتاح لزيارتكم ككل وي- ويطمن يعني على البنت دي مع انهي ميس لان لما تبقوا محبوبين في البيوت هنقدر نعمل شغل متابعه لكن لو هي جوله واحده لا ما ما كسبناش كتير يعني ممكن تدخلي خادمه في اول مره على البيت آه، شايفه كاسات وشايفه بلاوي وشايفه لخبطه وشايفه البيت مفركش وشايفه واضح انه يعني ربنا مش في البيت ده خالص لكن انت قعدتك كانت حلوه وهم ارتاحوا لك وقدمت ربنا بسلاسه وببساطه وما طلبتيش اي طلبات آم، هيقولوا لك هتيجي امتى تاني يا ميس كويس اهو ما- ماشيين كويس الخطوه اللي بعدها هنبتدي نشدهم واحده واحده فاهمين الفكره فلازم برضو يبقى عيننا على الكل اشعر بالتقصير الرهيب في الخدمه مشكله ان عندنا احارب بقوه من الشيطان والتجارب كل تاثر بالخدمه بص حكايه التقصير دي اصلها سلاح ذو حدين لازم نبقى معتدلين في ردود افعالنا لتقصيراتنا احنا كلنا مقصرين لكن في فرق بين شعور التقصير اللي يدفعني للتوبة وفي فرق بين شعور التقصير اللي يجيب اكتئاب احنا مش عاوزين التاني ده احنا كلنا المسيح هو اللي شايلنا احنا والكنيسة والمخدومين مش احنا اللي مس... م- شايلين المسيح و- وكنيسته ساعات احنا بنفهمها غلط واحنا اللي شايلين المسيح وكنيسته هنعول همه كمان يعني هو احنا ناقصين هموم لا ده هو اللي عايل همنا احنا و- واي حاجه في الدنيا فلازم وانت بتبت- بتخدمي تبقي سعيده حتى لو قصرتي ما انت عارفه انه يعني هو شايل كده كده ولاده مش ولادك يعني بلاش تحملوا ضمائركم مسؤوليه ترهقكم وما تفتكوش عارفين لو هي مفيده روحيا اقول لكم ماشي لكن احيانا المشاعر دي ما تبقاش مفيده روحيا ساعات اتصور ان احنا في الخدمه عاملين زي العيال الصغيره وربنا ده بيحب عياله قوي وعنده جنينه كبيره واحنا عيال صغيرين قوي فطالع يزرع في الجنينه وجنينته بيحبها شغله بقى فكل واحد فينا مسك جاروف وجردل وكوبايه وبتاع وطالعين في ديله هنزرع معاه طبعا احنا عيال صغيره يعني هنبوظ كل اللي بيعمله وهو راضي على كده ومبسوط لان احنا حواليه هي كده الخدمه هو يقدر يوظف كل الدنيا براحته ويقدر يعمل كل خدمة تمام ويقدر يروح افتقاد مكانكو وأكيد طبعا هيبقى أحسن يعني ساعات ندخل افتقاد نعك لكن معلش هو قابل ان احنا نخدم ونعك بس نفضل حواليه افهموا المعنى ده هتلاحظ انه يعني مش احنا اللي هنحل ونربط فالتقصير في الخدمة ما يرهقش ضميركم قوي الا بالقدر البناء للتوبة مش اللي يجيب صغر نفس واكتئاب ولخبطة وطبعا هنا الارشاد له دور اساسي انا جاي اتعرف على بابا وماما كويسين واشكرهم انهم هذا المعلومات وماله ده, ده تعليق لطيف بيقول ممكن ابتدي الحديث انا جاي اتعرف ببابا وماما كويسين واشكرهم ان هم بعتوا لنا الملاك الحلو ده في فصل مدارس الاحد طبعا دي طريقه لطيفه قوي ان انا امدح الناس واشجعهم لان انا بكسبهم بالطريقه دي وده مش نفاق لان انا ملياش غرض وحش عشان ابقى بنافق لا وماله والحقيقه كل العيال اطفال ملايكه لما بقول انه ملاك ما بكذبش آه بقيت ضعيف بسبب التجارب ومش عارف ارجع تاني شوفوا الامتلاء الروحي يحتاج الى فترة مع ربنا محتاج خلوة محتاج اعتكاف محتاج صلوات محتاج تأملات محتاج قرايات يعني كلنا بنبرد لكن محتاجين نتسخن تاني الحرارة الروحية دي محتاجة ترجعي لربنا لوحدك شوية تقفلي بابك تقعدي شوية قاعدة كويسة تطلعي سخنة تاني لكن بنسيب الدوامة تاخدنا تاخدنا تاخدنا في الآخر نلاقي نفسنا لا بنصلي ولا بنقرا كويس وبقينا موظفين في كنيسة ماري جرجس مش خدام نعم لا ما نسيبش الخدمة ما نسيبش الخدمة بس الفكرة ان انا ما اقعدش اطالب نفسي بمسؤوليات الخدمة قبل ما اطالب نفسي بحياتي لا وقفي الافتقاد وخدي الساعتين اللي هتنزليهم دول واقعدي مع ربنا بس يحلوا لك المشكله فاهمين الفكرة؟ بلاش الافتقاد النهارده بس اقعدي ما تقوليش الدرس المرة دي وما تحضريش واقري كتاب روحي انت محتاجاه يظبط لك حياتك خلاص فاهمين الفكرة؟ يعني نعيد الترتيب بس نبص على نفسنا الأول لكن ما نسيبش لا الأسرة تكون غير موافقة على الافتقاد اه, آه افتقاء يعني أسرة الخادم نفسه آه بصوا يا جماعة أدينا شفنا أن ربنا يسوع ما كانش بيروح البيوت بس السامرية كانت في الشارع والمولود أعمى في الشارع والمخلع في الشارع يعني مفيش غير زكا اللي دخل له بيته يعني الافتقاد مش واقف على البيت لا الافتقاد مش واقف على البيت الافتقاد في كل وقت كل علاقة شخصية بينك وبين بنت من الكنيسة تسمو افتقاد كل وقفة قبل الخدمة وبعد الخدمة وبعد القداس وقبل القداس كل تليفون كل ده اسمه افتقاد فدخول البيوت مش هو الاساس بس في الافتقاد هو له بركته بس مش هو الحل الوحيد معلش ما هو احنا بالتليفون بنقدر نجيبهم طب اقابلك في مره طب اشوفك فين طب سكتك ازاي نفسي اقابلك مره اتعرف بيكي يعني ممكن نلاقي لها ثغره بدل ما فيش فرصه تروحوا البيوت وطبعا انتوا كخادمات لازم يبقى عندكم حكمه تامه في دخول البيوت من غير ما يعزمهم لكن كويس انه يعزمهم اه طبعا ده كلام كويس اسال عن نفسي انا اتعامل مع الله كاني طفل صغير انا طفل متمرد شقي متعب ودائما محتاج الحنان انا مش عارف ان الشخص اللي كتب السؤال اللي كله دلع ده قلقان من ايه ما تدلع على ربنا ايه المشكله أشعر إني أتعامل أتحامل على الله وأنا طفل صغير متعب جدا في تعاملي كلنا متعبين مش أنت بس لا ما فيهاش حاجة المشاعر اللي بتقولها أنا مش شايف إن فيها حاجة غلط لكن ما تكونش فيها دلع دلع يعني تكاسل يعني ما ترجع لربنا وتقول له أنا طفل متعب وأنت بتستحملني ده كلام كويس لكن مش عشان طفل متعب تعيل بقى فيها وتفضل كده لا يعني قراءة الإنجيل أثناء افتقاد ثانوي وإعدادي ضروري أنا شايف إنه ضروري أنا شايف إن أفتق... قراءة الإنجيل جوه البيوت ضروري ليه؟ لازم يعرفوا إن الإنجيل مش صعب أولا مجرد إن أنا أفتح حتة من الإنجيل وأقرأ كلام بسيط وهم يسمعوه يفهموه معايا أنا سهلت عليهم فتح الإنجيل لأن في عيال كتير قوي مستتقلة قوي تفتح الإنجيل حسيت ده أصلا نمرة اتنين أنا رايح أقدم ربنا مش هقدم نفسي فخاف القعدة تهرب مني من غير ما افتح الانجيل لكن في ظروف صعبة قوي وفي حالات خاصة الاقي حتى الانجيل مش قادر افتحه بس انا انجيل فاهمين ازاي ما انا كلامي لازم يبقى فيه ايات وسير قديسين وتناول واسرار واعتراف و... ما هو انا متبرمج على الانجيل ما لقيتوش مفتوح هقوله زي ما رجرجس ايده ايديه مش عارف يرشم الصليب س- رشمه بدقنه ما هو الانجيل يعني ما كانش في كتاب هيكون موجود جوانا كيف يمكن ان نبدا الجلسه مع المخدوم مختلف المخدوم ما هي البدايه شوفوا الصلاه هنا ليها دور كبير قوي في تحديد مدخل الجلسه مع كل مخدوم الصلاة ودراسة الحالة يعني لازم نكون فاهمين اللي قدام معرفة اعرف حال غنمك اغلب البنات مثلا اقول لكم كده حالات كومن يعني حالات مشهورة اغلب البنات حتى اللي صوتهم عالي ومبهرجين زيادة اساسا عندهم inferiority صغر نفس وكلهم تقريبا يعني محتاجين طبطبة محتاجين تشجيع محتاجين مدي- مديح مش محتاجين آه، آه، زعيق وشهات اغلبهم حتى اللي بقول لكم ليهم مناظر يعني ف- ففي حاجات خطوط عامة كده ممكن استخدمها لو ما فيش حاجة واضحة قدامي لكن لازم ابقى افهم افهم البنت دي مشكلتها الاساسية ايه مشكلتها انها اتظلمت في صغرها مشكلتها غيرة من اختها مشكلتها التعثر في الدراسة مشكلتها قلقانة من شكلها قوي مشكلتها الاساسية ايه لان لما افهم اللي قدامي هعرف اديله الدواء كان المخدوم يتجاوب في الكلام هل نسأل عن أسرته ومدى قربهم من الكنيسة أيوة ممكن طبعا لأن ده بيكمل الصورة إن نعرف الأسرة شكلها إيه وظروفها إيه لكن بطريقة لطيفة وسط الكلام عشان ما يحسش برضو إن أنا بحقق لألا يقلق مني خلي بالكم الحكاية محتاجة حكمة دايما عشان المخدوم ما يهربش أحدد جزء معين من الإنجيل آه، آه، شوفوا ساعات يكون مثلا طبعا ي- يفضل انه يكون في جزء من الانجيل شاغلك واحيانا بقول لكم تمشي القعده فيها روح ربنا وفيها كلام ربنا من غير ما الكتاب يتفتح لكن كمبتدئين اعتقد فتحه الكتاب مهم لكن ممكن يكون إيه، النهارده عيد الصليب طب نقرا حته عن الصليب اليومين يوم صوم نقرا حته عن الصوم واليومين يوم توبه نتكلم عن قصه توبه يعني عاوز اقول ايه آه، كل الكتاب نافع كل الكتاب قوي كلمة الله حية وفعالة جدا وممكن تقولوا كلام بسيط جدا ما توعظوش كتير واوعوا تطولوا اوعوا تطولوا في الوعظ داخل البيوت اه يعني آه، آه، احنا بنرمي كلمة بنفتح الباب لكن لازم نكون عاديين لان الشكل ال ال- ال- الحرفي الزيادة ده ما بيبقى منفر اكتر منه مشجع لكن لازم نسيب كلمة